مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث أريد أن أكلمكم في هذه الليلة عن آية وردت في عبرانيين 12 أربعة بيقول فيها الرسول بولس لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية بولس الرسول بيلوم العبرانيين لأنهم لم يقاوموا المفروض أن الإنسان يقاوم بكل جهده لكي لا يصل حتى الدم يعني بكل ما تملك من قوة بكل إمكانياتك ولو أدى الأمر أنك أنت تستشهد ولا تسقط في الخطية لأن البعض قد يظن أن يكفي عمل النعمة فيه عمل النعمة يحتاج إلى تجاوب من الإنسان يعني لازم في نوع من الريسبونس انك انت تتجاوب تشتغل مع النعمه لكن النعمه ليست مجالا للكسل ولا للضياع ولا للتراخي والاهمال لان لابد انك انت تقاوم زي ما قال ربنا كن امينا حتى الموت كن امينا حتى الموت يعني جاهد بكل قوتك وربنا يشتغل معاك ولما نقول لم تقاوموا معناها ان الانسان اذا حورب بالخطيه لا يستسلم ولا يخضع ولا يضعف انما يقاوم حتى الموت بمقاومتك للخطيه تثبت رفضك للخطيه انك بترفض الخطيه تثبت محبتك لربنا ان من اجل محبه ربنا لا تقبل بل تقاوم حتى الموت وهكذا ان كنت امينا في القليل يقيمك الرب على الكثير لم تقاومه مجاهدين ضد الخطيه تقاوم الخطيه بكل مصادرها سواء اتت كحرب من الخارج او اتت كشهوه من الداخل او اتت من كليهما من الخارج والداخل مع بعض يعني انسان تجيله حرب من الخارج من بره وقلبه يقبل وينبسط ويستمر ويتجاوب الخارج مع الداخل الخطية أي خطية يعني لأن البعض يفتكر الخطية جايز خطية الزنا مثلا زي يوسف الصديق لما قاوم بكل قوته ولو أدى الأمر أنه يترمي في السجن ولو أدى الأمر أنه تلفق له تهم المهم يقاوم مهما كانت النتائج او مثلا الخطيه زي حروب الوثنيه كان احيانا ملك يخرج للحرب فيطلب من الجنود انهم يطلبوا بركه الاصنام يبخروا للأوثان قبل الحرب فيرفضوا ويقاوموا حتى الدم أمثال هذا الكتيبة الطيبية التي كان يرأسها القديس موريس أو موريتوس وكانوا طلبوهم للحرب في وسط أوروبا وقبل الحرب قالوا لهم تبخروا للأوثان فرفضوا وقتلت الكتيبة كلها أكثر من ستة آلاف قاوموا حتى الدم ولذلك القديس موريتوس حاليا له كنائس كثيرة في حوض نهر الراين في سويسرا في ألمانيا في فرنسا في أماكن كثيرة ويعتبرونه مؤسسا لكنيسة سويسرا قاوم حتى الدم كثيرا ما تأتيك أنواع خطايا وربما تظن أنها خفيفة ولكن لابد أن تقاوم مثال ذلك مسألة العطاء إنك تدفع العشور للفقراء أو تدفع البكور أول مرتب ليك أو أول علاوة وتأتيك حرب إنك ما تدفعش إنك أنت محتاج إنك أنت أفقر من الفقراء اللي هتديهم إنك إنك إنك لازم تقاوم حتى الدم وتدفع نصيب ربنا من فلوسك مهما كان لأن ربنا في سفر ملاخي قال سلبتموني قال الرب قالوا له فيما سلبناك قال في العشور والتقدمة مفروض انك انت تقاوم تقاوم نفسك من الداخل تقاوم الحروب التي من الخارج تقاوم الحواس التي تاخذ حريتها من اجل متعه الجسد او اي شهوه تقاوم اخطاء اللسان فلا تخطئ بلسانك واخطاء اللسان صادره من اخطاء القلب لان الكتاب بيقول من فضله القلب يتكلم اللسان الشخص الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور تقاوم خطيه اللسان تقاوم خطيه الفكر اذا اتاك فكر لا تستمر معاه قاومه استبدل الفكر الخاطئ بفكر اعمق منه فكر صالح يحل محله تقاوم تأثير البيئة تأثير البيئة لأن بشوف أن البعض ربما يذهب إلى بيئة غريبة فيتشكل بها ويبقى زيها والكتاب بيقول في رسالة روميا إصحاح 12 لا تشاكلوا هذا الدهر يعني ما تبقوش شكله ما تبقوش زيه تقاوم تأثير البيئة عليك الإنسان الصالح ليس فقط يقاوم تأثير البيئة الخاطئة بل إنه يؤثر في البيئة إيجابيا بصلاحه وبره يبقى هو المؤثر وليس المتأثر قاوم مش ناس يلاقوا في موجة بتاعة إدمان يمشي وراهم طالب يلاقي زمايله في المدرسة أو في الكلية بيشربوا سجاير يشرب معاهم لا لازم تحتفظ بالمبادئ بتاعتك وتقاوم تأثير البيئة تقاوم تأثير الأفكار الغريبة اللي ممكن تأتي ياما كتب مليانة بأفكار تقاوم الأفكار الغريبة البعيدة عن الإيمان اللي ممكن تتعب غيرك لكن أنت ما تتعبكش ياما ناس قروا فيما يعرف باسم biblical criticism يعني النقد الكتابي اللي بينتقدوا الكتاب فتأثر بالأفكار الموجودة أو ناس يدرسوا أفكار فلسفية فيتأثروا بيها أو ناس يقروا الكتب بتاعت علماء الأرواح وتحضير الأرواح والتنويم المغناطيسي ويتأثروا بيه ويعلموه لغيرهم أنت قاوم قاوم التأثيرات الخاطئة التي تأتي من الخارج قاوم تأثير الهرطقات ما هو الهرطقات بتجيب أنصار يعني أريوس بالهرطقة بتاعته جذب إليه كثير من الناس وألاف ورجال دين أما أثناسيوس الرسولي قديس فقاوم حتى الدم مجاهد ضد الخطية ضد الخطية اللي هي ضد الهرطقة قاوم الفكر وقاوم الرغبة قاوم شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة قاوم الكبرياء ومحبة المتكأ الأول ومحبة العظمة ده الأمر ده حورب به حتى التلاميذ أيضا تلاميذ المسيح فكانوا يفكرون من هو الأول فيهم أما أنت فلا تكن هكذا قاوم الخطية بكل صورها قاوم الخطوة الأولى لأن الخطوة الأولى هي التي تجر وراءها خطوات عديدة وإذا وقفت بقوة وصلابة تستطيع أن تنجح قاوم ضعف الإرادة عندك ضعف الإرادة زي ما بيقول بولس الرسول إن أجي أفعل الحسنى أجد الشر أمامي فالشر الذي لست أريده إياه أفعل لست أفعله أنا بل الخطية التي في ده لازم الواحد يقاوم يقاوم الضعف ولذلك الكتاب كتير أو الكتاب المقدس يقول تقوى وتشدد وانتظر رب في الرسالة إلى أفسس الإصحاح السادس يقول تقووا في الرب وفي شدة قوته البسوا سلاح الله الكامل مصارعتنا ليست مع لحم ودم مع أجناد الشر الروحية إذا ما دام في حرب روحية لابد أن تقاوم وتجاهد كشخص قوي في سفر العدد كلمة لطيفة خالص لما ربنا قال لموسى عد الشعب قال له عد مين قال له عد الأشداء جبابرة البأس الأشداء في الحروب اللي يقدروا يحاربوا حروب الرب في قوة لازم أولاد الله يكونوا اقوياء اقوياء في قلبهم في ارادتهم لان بشوف ان بعض الناس بيكونوا صغار القلوب وخايفين ربنا ما قالش كده بعض الناس بيخافوا من تدينهم وينكسفوا ده مرة جاني سؤال بيقول احنا كذا بنت في البيت نخش جوه الأوضة نصلي ونقفل الباب إن لقينا أي حركة بره أو أي حد جاي نبقى بنرتعش وخايفين ونبطل الصلاة وتبقى حكاية خايفين ليه؟ الإنسان يخاف من تدينه أو ينكسف من تدينه ربنا يريد اولاده انهم يكونوا اقوياء في قلوبهم اقوياء في تمسكهم بروحيتهم واحد يكون صايم ويخاف انه يقول انه صايم او يقول انا صايم يوم الجمعه وفاتوا علينا قرايبنا فانكسفت منهم وقدمت لهم اكل فطاري الكلام ده عيب قال له تشجع وتشدد وكن رجلا ربنا قال كده وقال الكلام ده ليشوع قاوم قاوم الخطيه ليست فقط الخطيه التي تحاربك انما الخطيه التي تحارب غيرك التي تحارب تلاميذك او اقاربك وهكذا الخادم القوي بيقاوم الخطيه في غيره ويستطيع ليس فقط ان ينتصر ويقاوم حتى الدم انما يجعل تلاميذه واقاربه يقاوموا حتى الدم قاوموا حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه مجاهدين ضد الخطيه حتى في اولادكم وبناتكم في البيت تقاوموا تاثراتهم الخارجيه تقاوموا الحاجات اللي بيتعلموها من بره ابنك معاك لحد خمس سنين بعد كده بيخرج للمجتمع بياخد تأثيرات من الشارع تأثيرات من المدرسة تأثيرات من المدرسين بياخد بعد كده تأثيرات من وسائل الإعلام إذا أخطأت ما بقاش بتاعك بقى المجتمع شريك فيه فانت لازم تقاوم حتى الدم ما ياخذه طفلك من البيئه الخاطئه زميله في المدرسه يقول كلمه شتيمه الواد يلقط انت تصلحها ما تخليهاش تثبت عنده قاوم حتى الدم واحد يسال ويقول كيف نقاوم أول وسيلة للمقاومة هي وسيلة الابتعاد أو الهروب. الابتعاد أو الهروب زي ما يوسف ابتعد وهرب. اللي بيقعد في مجال الخطية تجي له خطية من جوه وتحاربه الخطية اللي من بره. لكن اللي بعيد عن مجال الخطية إن جات له من جوه ما يلاقيش فرصة من بره للخطأ الابتعاد والهروب ابتعد عن كل المؤثرات الخاطئة سواء كانت قراءات أو سماعات أو صداقات أو أي شيء خاطئ ممكن إنك تتأثر بيه ابتعد وخليك دايما في الجانب الايجابي بالنسبه لمحبه ربنا يعني الملاكين قالوا للوط اهرب لحياتك لا تقف في كل الدائره لوط لما قعد في سدوم الكتاب بيقول في رساله بطرس بيقول كان البار بالنظر والسمع يعذب نفسه البر كل يوم كان بيعذب نفسه البر لأنه قاعد في مجال الأشرار حتى إن بناته تعلموا الخطايا من الناس ومراته ما قدرتش تحتمل السكة وضاعت في نص الطريق ابتعد اهرب لحياتك من كل خطأ من كل مشاركة زي ما بيقول المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة قاوم نفسك قاوم نفسك قاوم نفسك أيضا وقاوم الخطية بالاقتناع الداخلي مش مجرد تهرب وانت من جوه تقول انا خسرت فرصه لا تكون مقتنع من جوه ان ده غلط وتبتعد إذا ما اقتنعتش ممكن تستجيب للخطأ اقنع نفسك وعلشان تقنع نفسك قوي الجانب الروحي في نفسك من جوه بالقراءات الروحيه بالاجتماعات الروحيه بالعشره الروحيه لناس قديسين بالتراتيل بالالحان بالو- بوسائط النعمه الوسائط الروحيه قوي الجانب اللي عندك قم تقدر تقاوم لان اللي مش قوي من جوه هيقاوم ازاي ما هو يوجد داخله خيانه من جوه بتتعبه قلبه بيتعبه فكره بيتعبه عاداته بتتعبه قاوم ايضا العادات اللي عندك خليك عندك قوه اراده بحيث تقول لا يعني لا ودينا داخلين على الصيام الكبير الانسان يقوي ارادته بالامتناع عن الخطا ويقول دي لا يعني لا زي ما في الاكل بيقول لا في العادات الخاطئه يقول لا في السقطات يقول لا وينفذ كلمه لا ويقاوم حتى الدم تقدر تقاوم ايضا بالصلاه لكي تطلب معونه من فوق تساعدك على المقاومه بيقول عدوكم مثل اسد بيزأر فقاوموه راسخين في الايمان صلي وتؤمن ان ربنا يساعدك يا ناس كانوا تعبانين وبالصلاه اخذوا قوه من فوق ده انت تقاوم ال- العدو بالاتضاع لان معونه ربنا بتاتي للمتضعين والشخص المتضع بيطلب المعونه من ربنا يقول له يا رب انا مش قادر لا قادر على نفسي ولا قادر على حروب الخارجيه فاعطيني الخلاص من عندك واعطيني القوه من عندك لكن مش يصلي ويخطئ يصلي ويقاوم نفسه في واحد من الأدباء قال كلمة لطيفة قال افرحوا لا لشهوة نلتموها بل لشهوة أزللتموها تجي لك شهوة في شيء تقول أقاومها ما أستمرش أما الذين لا يقاومون فبيضيعوا العدو يأخذ جرأة عليهم وجسارة عليهم لأنهم ما بيقاوموش يقول لك فلان ده بتاعنا منين ما نشاور له يجي لا لما يشاور لك العدو ما يجيش اخضع نفسك وقاوم نفسك وقاوم العدو على قد ما تقدر وان تعبت قاوم بالصبر يعني جاهد واصبر لغايه لما ربنا يرفع الحروب عنك قاوم واصبر لغايه لما ربنا يرفع الحروب عنك ما تقولش قاومت كتير وما فيش فايده وصليت كتير وما فيش فايده لا بيقول الكتاب بصبركم تقتنون انفسكم قاوم الخطيه بمحبه الله اذا دخلت محبه الله الى قلبك الخطيه تخوفك ما تستطيعش انك انت ترتكبها لان محبه ربنا جوه قلبك بل قاوم ربنا بمخ... قاوم الخطيه بمخافه الله اللي بيسقطوا مخافه الله ليست موجوده امامهم ساعات الانسان يقول انا عايز اعيش بالمحبه فيترك المخافه ولانه ما بيخافش ربنا بيسقط لتكن مخافة الله أمام عينيك لأن الكتاب بيقول بدء الحكمة مخافة الله والذي يخاف الله لا يصنع الخطية واللي بيصنع الخطية يبقى مخافة الله ليست في قلبه فيسقط ده في ناس بيقاوموا الخطية بتذكار الموت بتذكار الموت ولذلك الكنيسة بتخلينا نصلي باستمرار في صلاة النوم ونتذكر الموت نقول هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب من أجل كثرة ذنوبي وناس كانوا بيزوروا المقابر لكي يتذكروا ان الشخص فاني وضايع فلازم يعمل حسابه لابديته داود النبي في المزمور بيقول عرفني يا رب نهايتي ومقدار ايامي كم هي لاعلم كيف انا زائل هو ذا نفخ كل انسان قد جعل هو ذاك خيال يتمشى الانسان لما تضع هذه الامور امامك فناء الدنيا والموت والدينونه تلاقي مخافه ربنا دخلت الى قلبك وبدات تقاوم بقوه كل حادث يمر امامك خد منه درس ممكن تقاوم بال... بقراءة سير القديسين هم لما تقرأ سير القديسين تشتعل حبا بالحياة التي عاشوها فتزهد الخطية وتحب أن تعيش في نفس الطريق التي سلك فيها القديسون من قبل لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية يا ريت تحفظوا الآية دي في ذهنكم باستمرار ومنين ما تجيلك حرب روحية تقول لنفسك لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية اتفضلوا نصلي